أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أما بعد فإخوتي في الله هذا هو الدرس التاسع والعشرون من شرح عقيدة الطحاوية التاسع والعشرون من شرح العقيدة الطحاوية وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول الشيخ عليه رحمة الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك والتعمق والنظر في ذلك في ذلك يعني في القدر في سر القدر والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين كما قلت أن هذه ميزة العقيدة الطحوية أنها فيها جمل تنهي المسألة في جملة واحدة كما أنهينا مسألة صفات الله عز وجل وأسمائه في جملة واحدة وكذلك القدر هنا مسألة القدر التي كتب الناس فيها كتبا وألفوا فيها مجلدات انتهت في كلمة واحدة أصل القدر سر الله تعالى في خلقه بس وخلصت المسألة بدون كثرة كلام بدون لا توعد واحنا قلنا برضو في اللقاء اللي فات وكثيرا ما قلنا انه اذا كان إن بعض الناس يحتاج الى جدال في المسألة او الى مناقشة في المسألة فده له موضعه اما المؤمنين الذين يريدون العمل إيمان العمل لا إيمان الجدل فيكفيه أن تؤمن بالقدر ها؟ خيره وشره حلوه ومره وانتهت القضية إيمان مجمل وكل اللي خاضوا في المسألة في النهاية وصلوا لفين لدي برضه عليكم بدين العجائز اللي هو الإيمان المجمل الخوض في القدر نقصد به الخوض في الفكر والوسوسة ليه ليه ليه ده فلان وما اداش فلان ليه ده اتولد كافر وده اتولد مؤمن الشيخ حسم المسألة قال ايه قال فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه فقال لا يسأل عما يفعل ما تسألش ربنا ليه لا يسأل فاللي يسأل ربنا ليه يبقى رد حكم الكتاب واحنا قلنا لا يسأل هنا نفي في معنى النهي لا تسأل الله لما فعل ليه يا رب ده كلام كفر اللي يقول ليه يا رب يبقى ده كلام ايه كلام كفر والعياذ بالله وصلنا في الشرح الى قول الشيخ رحمة الله عليه جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان رواه مسلم والإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلموا به ولمسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسوسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان شو بقى خلاصة الكلام اسمع كده خلاصة الكلام خلاصة الموضوع هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان اللي هي إيه إن الأمر عندهم لا يعدل وسوسة ده كائن بشري وكان الإنسان أكثر شيء إيه؟ جدلا فربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان كده الإنسان جدل دي في أصل خلقته نفسي أقول لك على حاجة مرة وتقول حاضر لازم جدل لازم مناقشة لازم هو الإنسان كده ده طبيعة في الإنسان الإنسان البشري اللي بنقول له يا أحمد اعمل كذا يقول حاضر ده جاهد نفسه عشان يقول حاضر وبعد المجاهدة بقت الامر اتربى عليه بقت تلقائيه كذا حاضر بطيب خاطر فالمساله مساله ترك الجدل بتحتاج ايه تربيه تربيه ترك الجدل لكن الانسان خلق الانسان اكثر شيء جدلا اكثر شيء جدلا فما تفكرش ان الصحابه اللي بيقول النهارده اصل احنا ظروفنا وحشه الفتن كتير لا ده الصحابي كان كافر ها واسلم انت مسلم شوف الفرق قد ايه ان الصحابي ده كان كافر كان جاهلي واسلم فمجاهدته للاستسلام للاسلام ايه اخطر واكبر انت مسلم ده كل مجاهدتك في مدافعة لكن الاصل موجود الشاهد ان الصحابة كان بيرد عليهم نفس الوساوس اللي بترد عليك لكن الفرق بين الصحابة وبين الناس النهاردة ان الصحابة كانوش بيتكلموا كان تعظيم ربنا في قلوبهم أكبر من إنهم يتكلموا إن أحدنا يجد في نفسه إيه ها؟ ما يتعاظم أن يتكلم به بتجينا تليفونات كتير يقول لك يا شيخ أنا بلاقي في نفسي كلام ما أقدرش أقوله بلاقي نفسي بقول كذا ويقول طب ما أنت قلت طب حلها إن أنت إيه ما تتكلمش هي دي طريقة الصحابة إن أنت ما تتكلمش ولا تسأل ولا تناقش ولا تجادل هذه طريقة الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم الحديث متفق عليه أبغض الرجال إلى الله الإيه الألد الخصم لما تقول له حاجة يقول لك طب وبعدين طب اعمل كثيرا ما تجد اللدود هذا الإنسان اللدود الخصم حتى في مسائل بتنصحه بيها يعني بيقول لك انا عندي مشكلة في الوسوسة طب اسكت ما تناقش طب ما انا ما ناقشتش والوسوسة زادت طب ما انت استعذ بالله وتشي عملتها وما فيش فايدة طيب ما تتكلمش ما تناقشش المسألة الغيها من دماغك ما انا بحاول الغيها ما بتتلغيش طب احفظ القرآن ما انا ما بحفظ القرآن بتزيد الوسوسة طب لا طيب انشغل في دراستك ما انا ما بنشغل في دراستي ما بعرفش اذاكر هو ده بقى الالد الايه الالد الخصم وعشان كده بيعاقب ان بني اسرائيل شددوا فايه فشدد الله عليه سيدنا موسى قال لهم اذبحوا بقر لو كانوا جابوا اي بقره وذبحوها كان خلصت المساله لكن لما قالوا له ايه ها ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال لهم ما لونها شدد إن البقرة تشابه علينا هو كده طب واحدة في آخر الدنيا فلما شدد بنو إسرائيل على أنفسهم إيه شدد الله عليه فأنت كل ما أقول لك اعمل كذا تقول لي عملته ومفيش فايدة عملته ومفيش فايدة طب شدد وربنا إيه هيشدد عليك كل ما تشدد ربنا يشدد عليك عشان كده الرسول قال كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه شد والدين هيشد قصادك وشد كمان والدين يشد كمان وكل ما تشد الدين يشد عليك لحد ما يغلبك ما تقدرش عليه الشاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم استعذ بالله من أن تكون لدودا خصما استعذ بالله أن تكون مجادلا كثير الكلام استعذ بالله أن يكون حظك من دينك الكلام الناس اللي بتشتغل ما عندهمش وقت للكلام والناس اللي بتتكلم ما عندهمش وقت للشغل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل وقال تعالى فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا وخضتم كالذي خاضوا الخلاق النصيب قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق أي استمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا فيه وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات يا جماعة التشبه أو التشابه بين المسلمين وبين أهل الكتاب واقع لا محالة رغم أن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا سبيلهم ونهانا عن اتباعهم ونهانا عن موالتهم ومنعنا من التشبه بهم إلا أن التشبه واقع لا تتبعون ايه سنن من كان قبلكم حاصل رغم كل التحذير ده شوف التحذير لدرجة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإنه منهم يعني اللي يتشبه باليهود والنصارى أو يواليهم يحبهم يبقى يهودي يبقى نصراني ربنا اللي قال كده مش أنا ده كلام ما يخوفش يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم رغم التشديد ده والرسول قال من تشبه بقوم فهو منهم صلى عليه صلى الله عليه وسلم رغم التشديد ده كله ورغم ذلك برضه في ناس بتشبه باليهود والنصارى مفيش فايدة مفيش فايدة بالعكس ده أكثر الناس تشبه باليهود والنصارى النهارده وكم يدخل علينا المسجد هنا وكل يوم بتشوف اللي بيصلي معانا كل يوم يدخل بلحية ولابس كاب وفانيلا ولا بيقولوا عليها تيشيرت مكتوب عليه مش عارف ايه يعني بعد ما شتموا النبي وهزقوك وبهدلوك واهانوك ورفضوا يعتذروا لك والاخر برضه بتشبه بيهم لسه بتاكل من ماكدونالدز و... وكنتاكي لسه بتاكل زيهم لسه عامل بيتك شكلهم المطبخ المفتوح وال reception الواسع وال لسه لسه بتلبس زيهم لسه فكرك في الدنيا زيهم بعد كل ده ربنا قال كده فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم الخلاق النصيب والحظ ربنا ذكر حاجتين في التشبه المسلمين بالكافرين الاستمتاع بالخلاق والخوض الاستمتاع بالخلاق اللي هي الشهوات والخوض اللي هي الشبهات الخوض بالباطل الخوض في الدين استمتعتم بخلاقكم الشهوات زي ما انتم شايفين شهوة النساء ولبس النساء زي ما انتم شايفين الفضائيات شهوات زي ما انتم شايفين الأكل وطريقة الأكل ويبقى عندنا محل في مصر الجديدة في مكان راقي اسمه المفجوع وتعالى ال- آه، بوفيه مفتوح كل زي ما انت عايز ب 30 جنيه هو ده هو ده يبقى كده واد روش صح ويبقى واد آه، لارج و- ومودرن و- وهو كده بس مش اكتر الواد المغفل اللي يروح ينزل البنطلون بتاعه لحد ما يبين السروال سفالة عشان ايه ايه المنظر في كده ولا ايه الحلاوه في كده سفالة وبس مش اكتر هي دي فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خض الخوض في الدين هيجي معانا كلام زي الفل دلوقتي بس اصبر عليه الشيخ يقول ايه هذا وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع مما لا داعي لذلك زي ما قلت لكم ان احنا منهجنا في شرح العقيدة الطحوية او في منهجنا في تعليم العلم هنا عندي انا منهجنا هو العلم الايماني علم الايمان مش الرد والاخذ والرد واثاره الشبهات والدفع لا وانما بعلمك الحق وفي تعليم الحق رد على جميع الباطل وقوله فمن سأل لما فعل لو سألت ربنا لما فعل لو سألت عن ربنا لما فعل فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب فإنه لا يسأل عما يفعل ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين يقول الشيخ شيخ أبي العز الحنفي في الشرح شرح ركات الصحوي يقول اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم مبنى العبودية وأصل الإيمان على التسليم ربنا سبحانه وتعالى كده فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ومر معنا ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام يبقى اللي عايز يبقى مسلم عايز يبقى موحد يا ولد انا مش عايزك تنقل من الكتاب انا عايزك تفهم مش كل همنا النقل من الكتاب افهم افهم انا بقول ايه عايز تبقى مؤمن عايز تبقى مسلم عايز تبقى موحد يبقى لازم تسلم الاستسلام لله ولرسوله تمام الاستسلام والانقياد مش ده اللي قلنا معنى الاسلام ما دينك ديني الاسلام ما هو الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك والبراءة من أهله ده معنى الإسلام ما دينك ما دينك ديني الإسلام ما هو الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله ده معنى الإسلام هو ده معنى الإسلام الاستسلام والانقياد قال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذا جه الأمر من الله ورسوله يبقى مفيش اختيار خلصت خلصت مفيش مناقشة مفيش مناقشة تماما يقول الشيخ يعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع مفيش أسئلة المغرب ثلاثة والعشاء أربعة والفجر اثنين ليه ليه مفيش ليه مفيش ليه هو كده المرأة تقعد في البيت وتسمع كلام زوجها وتغطي وجهها ليه مفيش ليه سبحان الله العظيم شيخنا الشيخ رجائي الشيخ رجائي الله يرحمه رحمة واسعة ويعلي في الجنة درجاته ولجميع مشايخ المسلمين له كتاب اسمه الحجاب والقوامة بيقول فيه ايه يقول يا أمة الله ثلاث يقتلن في الحل والحرم العقرب والحدأ والغراب ده كلام النبي بتصلي عليه فالحدأ والغراب تطير في السماء وأمر الله بقتلها في الحل والحرم لماذا قولوا ليه ما فيش ليه الحمامة قدام الحرم تاكل زي ما عايزة ولو شفنا قدام الحرم حداية ولا غراب نعمل زي ايه مش عشان بتاكل الكتاكيت ما فيش كتاكيت اصلا وانما هو كده فما تقوليش ليه الراجل يخرج وانا ما اخرجش ده كلام الشيخ الله يرحمه ها ما تقوليش ليه الراجل يشتغل وانا ما اشتغلش هو ده اللي النهارده بيقولوه عشان كده بنقول ان الكلام اللي بيقولوه ده بينقض الاسلام عشان كده انا شفت شيخ في التلفزيون كنت في مره في مكان المهم في تلفزيون وفي شيخ بيتكلم ساعه ما كان مولد بتاع يوم المراه ها فالمهم ان انا قلت والله العظيم الراجل ده ما هو مقتنع باللي بيقوله ده هو بيجاملهم لان اللي بيتكلموا مره فهو قاعد بيجاملهم الراجل بيتكلم وهو بيضحك على نفسه هو مش مقتنع باللي بيقوله ده يعني كان بيقول ايه اللي انا سمعته ساعتها بيقول آه لما الراجل يموت المرأة تحد عليه اربع شهور وعشر ايام لما المرأة تموت الراجل بيقعد برضه اربع شهور وعشر ايام نوع من انواع وهو بيقولها يعني عايز يرجع فيها بس هترجع فين بقى خلصت وهي عمالة تشحنه الشاهد انا عايز اقوله ايه ديننا ده مبني على الاستسلام لو كان الدين بالعقل لكان مسح بطن الخوف اولى من مسح ايه ظاهري انت الخوف بتمشي في الشارع ولما تيجي تدخل المسجد او تتوضى تمسح فوق على وش رجلك ما تمسحوش من تحت اللي هو توسخ من الشارع الدين قال كده عشان كده قصة دايما احب اذكرها لما كنت في امريكا في اوائل التسعينات وجاء واحد يسلم هو ومراته وكنا في المسجد في مسجد تحديدا مسجد التوحيد في نيوجيرسي قلت له شوف يا عمي انت هتسلم مفيش في ديننا ليه الخمر حرام ليه عشان ربنا قال حرام الموسيقى حرام ليه عشان النبي قال حرام لحم الخنزير حرام ليه عشان ربنا قال حرام مش عشان الخنزير بيجيب دود الشريطين ولا عشان ان الخمر بتذهب العقل ولا عشان ان الموسيقى بتنبت النفاق في القلب لا دول حرام ليه عشان حرام وامام المسجد قام والناس اللي قاعدين انت هتبوظ لنا الدعوه الناس دول بيحبوا يسالوا في كل حاجه ليه فكده مش هيسلموا قلت له شوف انا بقول لك اهو وانا المسؤول عن الكلام ده تدخل في الإسلام ما تسألش ليه المرأة تلبس حجاب ليه مش عشان حلوة مش عشان الرجال ما يبصلهاش عشان ربنا قال كده ينفع يا ابني الدين ده عندك قال اه ينفع هو ده الدين اللي انا عايزه مع السلامة واسلم وسافرت انا ورجعت تاني سنة فقابلني قال لي والله لم انتفع والله العظيم والله شهيد بيني وبينكم والله بالحرف الواحد قال لي كده لم انتفع بكلمة في حياتي مثل الكلمة التي قلتها انا كنت بلعب على مش عارف ايه مزيكا فانا لما روحت من هنا وبدات هم بيقولوا لي الموسيقى حرام لازم تبطل موسيقى عشان الموسيقى بتنبت النفاق في القلب قلت ما بتنبتش النفاق في القلب انا قلبي مؤمن وموحد بتشغل عن ذكر الله ما بتشغلنيش عن ذكر الله انا شغال في الذكر اهو وحفظت القران في سبع شهور طب ديك بتعمل مش عارف ايه ما بتعمليش اي حاجه الموسيقى بالنسبه لي اعانه على الطاعه لما بسمع موسيقى بأهدى نفسا واشتغل وكل ما افتكر كلمتك ما تقولش ليه هي حرام وخلاص ابطل مزيكا ولولا كده ما كنتش عمري هبطل هو يا جماعه ده الدين واحنا مش مستعدين نتنازل في الدين لحد مش مستعدين نرضي الناس عشان خاطر يسلموا واللي يسلم يسلم واللي ما يسلمش فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سبحان الله العظيم وفينا يقول لك طب فلان ده يكفر ما يكفر ما يكفر احنا نقول الحق سيدنا نوح قال ايه ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا ليسنا على استعداد لتقديم أي تنازلات في دين الله حق يقال على رقبة الجميع واللي يعجبه يعجبه واللي ما يعجبوش في ستين ألف أي حاجة بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته